السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله يا رب يا إلهنا وسيدنا ومولانا يا حبيبنا اصلح نفوسنا اهد قلوبنا نور بصائرنا اللهم احبنا خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك يا ربنا نشكو اليك انفسا استاسدت علينا يا ربنا يا ربنا نشكو اليك فتنا قد احاطت بنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نشكو اليك اعمالا افتقرت الى الاخلاص بعد ان افتقدت حضور القلب وصلاح النيه يا ربنا يا الهنا يا حبيبنا يا الله نشكو اليك نشكو اليك قسوه قلوبنا وجمود اعيننا يا ربنا يا الهنا يا سيدنا يا مولانا وقرة أعيننا ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا يا رب أصلح لنا دنيانا يا رب أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم اللهم يا ربنا اجعل الحياه زياده لنا في كل خير اللهم واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اخلصنا بخالصه الدار اللهم اخترنا من خيره خلقك اللهم اجعلنا من المصطفين من اوليائك اللهم اجعلنا من احبابك اللهم ارفع قدرنا عندك اللهم تقبل سعينا اليك اللهم دلنا على ما تحبه وحببه الينا ووفقنا اليه وثبتنا عليه اللهم انا نسالك ان ترضى عنا يا ربنا ارض عنا ارض عنا يا كريم ارض عنا يا حليم ارض عنا يا لطيف ارض عنا يا ودود ارض عنا يا غفور ارض عنا يا كريم يا رب احبنا وارض عنا تقبلنا استرنا واعف عنا اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي في الله ما زلنا في هذا المعنى معنى الاجتباء وكاني اشعر ان فيه الخلاص فيه وحده ولا سبيل غير ذلك الاجتباء ان يجتبيك ربك وذكرنا في اللقاء الماضي ان الاجتباء كانه الانتقاء والاختيار والاصطفاء والاستخلاص ان ينتقي ربنا رجلا ويختاره فيصطفي او امراه ثم يصنعه يهيئ له امره وكانه في معنى المراد ولكن بين المراد والمجتبى عموم وخصوص فليس كل مراد مجتبا وليس كل مجتبا مرادا المراد هذه هبه من الله ان يريد رجلا قال سبحانه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة إلا وما إلا الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وقال ربنا جل جلاله عن سيدنا موسى واصطنعتك لنفسي قال سبحانه والقيت عليك محبه مني هذا مراد كلها وهبية أما الاجتباء منه وهبي كما قال الله في حق يونس عليه السلام لولا أن تداركه نعمة من ربه ومنه ت- ما تأهل له المجتبى بالكسب يعني الاجتباء منه وهبي ومنه كسبي ونستطيع أن نقول أن بدايته كسبية وتمامه وهبي بخلاف كل المقامات الأخرى فإن أغلبها بدايته وهبي وتمامه كسبي منه ما تأهل له المجتبى بما اكتسب قال سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه فتأهل بهذه المؤهلات في البداية حتى اجتبي ولذلك نقول أن المراد الله جل جلاله استخلصه حتى دون إرادة من الشخص نفسه ولذلك في منزلة المراد قالوا إيه أول درجة في منزلة المراد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا واخد بالك ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء يبقى العبد عايز يعصي رايح يعصي وربنا يصطفيه يبعده عن المعصية ويضعه في الطاعة ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا ان يختاره الله ويصطفيه ويجتبيه ده المراد رغم انفه وهو لا يريد سبحان الله العظيم ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء العبد نفسه بعيد في جفاء ويعصمه الله اضطرارا يهديه رغم انفه ده المراد اما الاجتباء فالموضوع مختلف قد يكون نوعا من انواع المراد وقد يكون الاجتباء الذي هو بكسب وقلت أن الفرق بين منزلة الاجتباء وبقية المنازل أن في كثير من المنازل مثلا زي منزلة السكينة أولها وهبي أو بيقولوا في مقامات كتير جدا أن بدايتها وهبية هبة من الله وتمامها كسبية أن العبد يستكمل ذلك بكسبه في منزلة الاجتباء بدايتها كسبية اللي هي احنا بندور عليها النهاردة اللي احنا قلنا ايه كيف تكون مجتبا ازاي تدخل في حيز الاجتباء ليجتبيك الله اخوتي انا احبكم في الله الاجتباء اختيار اختيار الله عز وجل وانا عايز فعلا كنت ناوي وقدر الله ما شاء فعل الحلقه اللي فاتت افرد الحلقه للكلام على لا حرج على فضل الله ولكن فات ما اتكلمناش في الموضوع ان ربنا جل جلاله قد يختار انسانا هذا الانسان من وجهة نظرك تتعجب وتقول طب ليه طب اشمعنى طب ازاي طب تيجي ازاي دي ويجيبك لسان القدر مالكش دعوة مش شغلك مش لازم تفهم ما تسألش ما تتدخلش اخرس خالص خليك في نفسك تبقى كده رحمات من ربك قال جل جلاله يختص برحمته من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سبحانه وتعالى في قصة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قال سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن, لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا الله جل جلاله نزع قضية الاختيار والاصطفاء نزع حكم الحكمة منها من عقول البشر انت لما تيجي حتى تتأدب وتقول ننظر في الحكمة ما الحكمة من ان يعطى هذا ويحرم هذا زي ما قلت لك كده انت تسكت خالص مش شغلك عشان كده يقولوا بقى فلان بعد كل اللي عمله ده يموت الموتة دي سبحان الله وفلان بعد كل اللي كان فيه ده يموت الموتة دي سبحان الله هذه أسرار الجملة التي أكررها كثيرا على نفسي ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون قد ترى أنت في الظاهر أمامك رجلا من أولياء الله الصالحين ثم تشهد له ميتة بسوء الخاتم وقد ترى أنت في الظاهر رجلا من الفجار لا تعده انا حكيت القصة دي قبل كده ان انا في الحدة اللي فاتت دي اللهم ارزقنا الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم تقبل منا الحج والعمرة اللهم أعنا على تصحيح الحج والعمرة اللهم متعنا بالحج والعمرة اللهم أدم علينا نعمة الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة آمين إيه ده نفسه يحج ده ولا إيه اللهم ارزقنا الحج يا رب والعمرة آمين الشاهد كنت بقول في الحجة اللي فاتت دي كان معنا رجل من عوام الناس وانا بخاف اقول الكلام ده يغر ناس تانية فنطويها ولا نرويها الشاهد ايه انني احبكم في الله أن في قضية الاصطفاء والاجتباء والانتقاء لله في خلقه شؤون لا يسأل عما يفعل قد تجد إنسان ماشي في طريق المعصية والله ينقله إلى الطاعة رغم أنفه ويجعله من أوليائه وإنسان عمال يعاني سنين يجاهد إنه يبقى كويس وكل ما يقوم يوجع دي أرزاق وأقدار لا نستطيع أن نتكلم فيها لا يسأل عما يفعل لا يسأل سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو عليم نحن نوقن أن لله في ذلك حكمة فهو يرى القلو- القلوب الحديث المشهور إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فده الظاهر لينا اللي احنا شايفينه ده الظاهر أما اللي جوه وفي الخفاء يعلمه الله وحده جل جلاله سبحانه وتعالى فالشاهد يا إخوة أن هذا الاجتباء اختيار من الله عز وجل قال سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب اسمع اسمع وما كان الله ليطلعكم على الغيب انت عايز تقول لربنا ليه يقول لك عشان كذا وكذا مش شغلك وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء زي ما قلنا كده في قول الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك قال سبحانه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وإن شاء الله ليلتنا زي الفل هي دي بقى المراتب أو المدارج الذي يصعد منها العبد إلى درجة الاجتباء اسمع الآية تاني كده هتلاقي فيها أربع مراتب المرتبة الأولى الاجتباء هي دي الأعلى التانية الهداية التالتة الإنابة وقبل منهم لازم التذكر كما قال سبحانه وتعالى إنما يتذكر من ينيب يبقى لازم تظبط الحتة دي معاك إن القضية محتاجة مدارج ما هيش لعبة ده لازم تطلع على بسطة قبل الدرجة الأولانية وبعدين أول درجة وت... وت... وتستقر على أول درجة وتطلع تاني درجة بعد ما ترسى وتستقر على تاني درجة تطلع التالتة ومن التالتة تطلع الرابعة لكن إن حد يقفز على الدرجة الرابعة مرة واحدة احنا قلنا بقى لا حرج على فضل الله هو مش هيقفز لكن اللي هيشيله من الأرض ويحطه فوق الله اللي هيرفعه للدرجة دي ربنا بإيه ما تقولش بإيه لكن اللي عايز يعملها بنفسه هيطلعها درجة درجة يبقى أول حاجة منزلة التذكر وبعدين الإنابة وبعدين الهداية وبعدين الاجتباء ال- التذكر فوق التفكر فإن التفكر طلب والتذكر وجود واضح ولا ترجم أترجم بس تدفع كام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صل يا دي يا مصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التذكر فوق التفكر لأن التفكر طلب التذكر يعني التفكر لما بفكر بطلب حاجة تخليني أذكر الله بتفكر عشان أذكر التفكر طلب لكن التذكر وجود ادام تذكر يبقى شيء موجود ابنيه التذكر ثلاثه التذكر ينبني على ثلاث حاجات الانتفاع بالموعظه واستبصار العبره والظفر بثمره الفكره الانتفاع بالموعظه كتير من الناس يسمع كلام زي الفل ومع ذلك الكلام ده ما ينتفعش بيه يعني قد يكون هذا من وجهة نظري ان الكلام اللي بنقوله دلوقتي ده كلام عالي جدا غالي كلام عظيم في قضية السير الى الله واحد يسمع الكلام ده ش- اقلب اقلب شوف لنا حاجة تانية ليه لتنتفع بالموعظة تحتاج إلى ثلاثة أشياء أولا شدة الافتقار إليها إنك تحس إنك أنت محتاج الكلام ده جدا وكأن الكلام ده ربنا فتح بيه عشانك أنت مخصوص شدة الافتقار إليها ان الانسان يحس ان هو فعلا يا سلام اه انا كنت محتاج الكلام ده اه انا كان نفسي اسمع الكلام ده اه انا طول عمري عمال افكر ازاي يجي الموضوع ده هي دي شدة الافتقار اليها اتنين العمى عن عيب الواعظ انك انت تبقى مش شايفني انت بتسمع الكلام انت مش عارفني مين اللي بيقول الكلام ده انت بتقبل الكلام ده وتنتفع بيه احنا بنقول اننا نقبل الحق ممن جاء به كائنا من كان ولو كان الشيطان الشيطان لما قال الحق الرسول جعلها سنه وقال صدقك وهو كذوب في آية الكرسي لما قال لسيدنا أبي هريرة إذا أويت إلى فراشك كل ليلة فاقرأ آية الكرسي لا يقربك من ليلتك شيطان ساعتها الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب وصارت قراءة آية الكرسي عند الي... عند النوم كل ليلة سنة طالما ان هو قال الحق نقبله مين اللي بيقول الحق ده ولو كان الشيطان فالعمى عن عيب الواعظ مين اللي بيتكلم فل... ده فلان ولا فلان ولا فلان ولا علان مش قضية مين قضية بيقول ايه ان قال الحق على ان وراسنا من فوق ما قالش الحق الكلام ما يلزمناش وخلص الموضوع لكن كثيرا ما يصد الناس عن الحق النظر الى القائل وهذا غلط ينبغي ان نقبل الحق ممن جاء به يبقى نمرة واحد شدة الافتقار اليها اثنين العمى عن عيب الواعظ ثلاثة ذكر الوعد والوعيد لتنتفع بالموعظة تذكر قول الله عز وجل وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب ده وعد أهو. وتذكر الوعيد ان شر الناس من يجلس قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه ان من ي- ي- معنى الحديث يجلس فيستمع فلا يخرج إلا بشر ما سمع كمثل رجل أتى راعيا فقال ائتني شه أعطني شه قال أعطني شه فقال ادخل فخذ بأذن أحسنها المثل الذي يجلس يستمع الخير ثم لا يخرج إلا بشر ما سمع كمثل رجل أتى راعيا فقال أعطني شاه واحد راعي غنم عنده زريبة عنده حظيرة قال لل... لراعي أ- واحد قال للراعي ده اديني شاه اريد شاة قال له ادخل للزريبة احسن واحدة خدها فدخل فاخذ باذن كلب الغنم دخل فاخذ باذن ايه كلب الغنم ساب الغنم كلها وخد الكلب وقدامه غنم كتير فنفس الشيء برضه اليوم يتتبع سقط الكلام يقول او الكلام ده غلط من هنا غلط في الحته دي او الكلام ده ما يصحش من هنا انت بتدور على الغلط ولا بتدور على الصح بتدور تستفيد ولا بتدور تنتفع ولا بتدور ت- تعيب و- و- وتضر وتؤذي هي دي الانتفاع بالموعظه بثلاثه اشياء شده الافتقار اليها والعمى عن عيب الواعظ وتذكر الوعد والوعيد اتنين في منزله التذكر تتذكر لكي تنيب واحد الانتفاع بالعظة اثنين استبصار العبرة استبصار العبرة نحن بحاجة أن نعتبر اللهم اجعل نظرنا عبرة وصمتنا فكرة ونطقنا ذكرى آمين في زماننا ما اكثر العبر ولكن الغفله تغلب اشكال كبير ربنا يهديك يا سامح يا ابني ويتوب عليك اشكال كبير في ان ترى العبر تاتيك من كل جهه وانت منشغل عن العبره الانشغال عن الاعتبار بالعبرة نتيجة عدم وجود البصيرة المفهمة كنت لسه بقول لبعض من أعرفهم إن أحيانا ربنا يبعت للإنسان إشارات فالإنسان اللي بيفهم عن ربنا بالإشارة ربنا ينفعه بالاشارات اللي بقى ربنا يديله اشارات وما يفهمش في الاخر ربنا سبحانه وتعالى يجيبها له واضحه في وشه كده اذا اراد ان يهديه وان يكرمه سبحانه وتعالى واضح يعني احيانا آه، انت كده لما تتكلم مع زوجتك في حاجه ولا مع حد من ولادك او حد من اللي شغالين معاك في حاجه وهو يفهم منك بالاشاره ت- تشاور له او تتكلم كلام بالرمز يفهم الكلام اللي انت بتقوله خلاص يكتفى بهذا العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره اللي بتكفيه الاشاره خلاص كفايه واللي ما ينفعش مع الاشاره ها بالعصايه تاتيه واضحه جليه الشاهد ايه استبصار العبره ان يعني لما ترى واحد جنبك و- وابتلي ببلاء استبصار دي انك بالبصيره تاتيك العبره في نوع البلاء الذي ابتلي به وفي وقته وفي طريقته وفي اثره وفي رده فعله وفي تاثيره على آه، الشخص وفي آه، نطقه ساعتها وفي خاتمته وفي رفعه استبصار العبرة ان الانسان يبقى عنده بصيرة في رؤية الاشياء اللهم نور بصائرنا يا رب كيف يكون استبصار العبرة بحياة العقل ان يبقى انسان بيفهم اتنين ومعرفة الايام معرفة الايام المقصود هنا بالايام ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا موسى وذكرهم بايام الله المقصود بكلمه الايام مقصود بها يعني آه، سنن الله في خلقه اسمها ايام الله سنن الله في خلقه ان شوف سبحان الله العظيم كنا لسه بنقول امبارح ايه انه آه آه قال فرعون اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوقه زي ما قال الشيخ كشك عليه رحمه الله ها هي كده لما آه آه، دي من سنن الله في خلقه ان الذي يغتر بشيء ويطغى يهلكه الله به ويذله به هي دي معرفة الأيام معرفة الأيام الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس آه، آه، قضية ايه ان ان انك انت تعرف سنن الله في خلقه ان دايما اللي يعمل كده يحصل له كده واللي يعمل كده يحصل له كده واللي يعمل كده يحصل له كده وتتذكر بقى مين اللي حصل منه مش عارف ايه وجرى له ايه معرفة الايام لذلك قال آه، اعتبروا بمن قبلكم قبل ان يعتبر بكم من بعدكم هي دي حياة العقل استبصار العبرة عشان ما تبص الحاجة كده تاخذ العبره منها لازم يبقى عندك بصيره نجيب البصيره دي منين بثلاث حاجات حياه العقل ومعرفه الايام ثلاثه والسلامه من الاعراض من الاغراض الاثنين انك انت احيانا يا جماعه اللي بيفسد فهمك للامور اي خير مع عم احمد ربنا يرحمك آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ال- احيانا يبقى عندك غرض او عرض يخليك تفهم القضيه غلط عشان تمشيها على مزاجك في عبرة أتتك الأعراض اللي هي بتحول بينك وبين البصيرة الأعراض دي تعمي عين البصيرة احنا بنقول ان البصيرة رؤية القلب أن تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة الأشياء اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها آمين اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها آمين اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها أحيانا يا ابني والله العظيم دي الحقيقة بقول لك الحق أحيانا أنت بتبقى مش شايف مش شايف خالص اللي حجبك عن الرؤية إنك تشوف الحق حق والباطل باطل عرض حاجة عارضة او غرض ليك غرض في الموضوع لذلك بنقول ان البصيرة اللي هي تنفتح في قلبك عين ترى بها الاشياء على حقيقتها البصيرة دي تصاب بما تصاب به العين الباصرة يعني احيانا واحد تلاقي عنده حول في البصيرة احيانا تلاقي بعض الناس عنده عور في البصيرة احيانا بعض الناس تلاقي عنده عشا في البصيره احيانا بعض الناس تلاقي عنده ضعف في البصيره احيانا بعض الناس تلاقي عنده عمى الوان احيانا بعض الناس تلاقي اعمى خالص اعمى البصيره ما بيشوفش اعمى كل واحد من الناس دي لما تبص له كده هو شايف الموضوع ازاي من وجهة نظره اعور هو شايف من ناحية واحدة افتح له عينه التانية كده يقول لك لا لا لا كل ده كان فين؟ والله انا ما كنتش واخد بالي ابدا ممكن تبقى الامور كده اه هي الحقيقه ان الامور كده الشاهد ايه؟ عشان استبصار العبره عشان العبره دي تعتبر بها لازم بصيره عشان تستبصر ثلاث حاجات حياة العقل ومعرفة الأيام سنن الله في خلقه والسلامة من الأعراض ما يبقاش عندك عرض ولا غرض ثلاثة الظفر بثمرة الفكرة أنا كنت أقول من العبادات المهجورة في هذه الأيام التفكر زي ما قلت كده الست الكبيرة سمعت منها مرة قالت ايه الدنيا واخدة الناس في وشها الدنيا واخدة الناس في وشها فكل الناس النهاردة بيجروا ورا الدنيا جري ولهث ولهج بذكر الدنيا والكلام في الدنيا ليل ونهار يا عم انت بتعمل ايه يقول لك انا باكل ورا لقمه العيش ليل ونهار نايم قايم في لقمه العيش هم هو الق- القضيه إن- ب- دايما اقول ايه انها ما بقتش لقمه العيش ده هو عايز لقمه القاضي قصدي لقمه الوزير لقمه الامير لقمه الغفير لقمه ال- الريس لقمه الباشا لقمه الزعيم لقمه ال... ما هوش عايز لقمه العيش لو هي لقمه العيش وتكفي كان راضي بما يقنعه بما يكفيه لكن هو عايز آه، فبيجري كتير الجري الكتير ده من غير بصيرة بيحصل ايه ان مفيش وقت يفكر قول له اقعد كده شش. اثبت كده ها فكر شوف انت سنك قد ايه شوف السنه اللي فاتت دي 2010 احنا النهارده في شهر خمسة الاربع شهور اللي فاتوا عملت ايه قول لي انت بالله عليك في الاربع شهور اللي فاتوا شوفوا مش هقول الكلام اللي بتسمعوه كل مرة قريت كم جزء قرآن قمت كم ليلة ختمت كم مرة لا لا هقول لك ولادك استفادوا منك ايه علمت ولادك في الاربع شهور دول حاجه جديده ايه زوجتك ظبطت فيها ايه بيتك انتفع بايه انت وصلت فين قربت ولا بعدت حصلت ايه في الاربع شهور مفيش وقت يقف يركز يفكر هو ده الغلط التفكر عباده ويتفكرون في خلق السماوات والارض تفكر عايز ابص للسماء وافكر وابص للنجوم وافكر وابص للشجر والنبات وافكر وابص للبحر وافكر وابص للناس ومعاصيهم وافكر وابص للناس وطاعتهم وافكر الظفر بثمرة الفكرة كيف يكون بثلاثة أشياء قصر الأمل والتأمل في القرآن دول اتنين والتخلص من سموم القلب الخمسة بقصر الأمل انك انت لما تشرب رشفة ماء مثل هذه تظن أن هذه آخر حقك في الماء على ظهر الأرض مش هتشرب التانية اللي بعدها ده قصر الأمل إنك لما تتنفس تعتقد إن ده آخر نفس ممكن ما يخرجش تاني ده قصر الأمل زي ما قلت أكثر الناس النهارده تلاقيه بيخطط ل 10 15 سنه قدام امله طويل قوي عنده امل قال الله ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون الامل الامل هو الذي يفسد العمل بالسين وسوف سافعل سوف افعل ساتوب سوف اتوب ساتعلم ساحفظ سوف اقوم سوف اتلو سوف اصلح سأ السين وسوف ده الامل قصر الامل هو اللي يخليك تظفر بثمرة الفكرة اللي احساسه انه هيموت بكرة احساس مختلف تماما اتنين تأمل القرآن الله نفسي والله اتفرغ لهذا الامر مش للدعوة ولا لكلام الناس لنفسي ربنا شهيد يعلم هذا من قلبي ان نفسي اقعد كده اتامل القران الواحد لما بيتامل في ايه زي ما قال محمد بن المنكدر عمر بن المنكدر كان محمد بن المنكدر وعمر بن المنكدر اتنين شقيقين وكانت لهم ام آه الشاهد ايه عمر بن المنكدر يقول اني لأد... حين يدخل الليل فأبدأ بتلاوة آية فيهولني ما فيها فتنقضي الليلة ولم أقض نهمتي منها تدخل الليلة يبدأ بس أول آية ويفضل طول الليل في الآية وتخلص الليلة ويبقى زعلان لسه ما شبعش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بات الليلة يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بعض الناس بيفكر إن ان الرسول قالها بس على مجرد الدعاء كان اذا اعجبه الدعاء يردده ثلاثا صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن التأمل التأمل اللي جه بعد كده في ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم ان تعذبهم فإنهم عبادك مش عباد انا عبادك دول خلقك مش خلق انا عباده لا انا مش عايز اطول احسن التامل احيانا هنبقى انا دايما فاكرين من ايام زمان كلمه مسجد الرحمه دي الله يرحمنا يا رب العالمين قلت ان الورده تتشم ما تتفعصش فاحيانا في معاني كده تتشم اذا اتكلمنا وفعصنا فيها تفسد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت مش الغفور الرحيم هو ربنا غفور رحيم لكن لم يقل هاتين الصفتين في هذا المقام وإنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز العزيز الحكيم دي محتاجة تأمل وتأمل قد كام سنة عشان تطلع معنى العزيز الحكيم حين يغفر العزيز الحكيم حين يغفر العزيز الحكيم خطايا من اجترأ عليه واشترط يبقى عزيز وحكيم لكن اللي يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب دول الغفور الرحيم جل جلاله الشاهد ايه تامل القران تنميه للعقل عشان كده يقدر يظفر بثمره الفكره لما تقعد تتامل القران كده تنشيط للذهن جلي جلاء للعقل المسلمين لو من البدايه ربنا ربينا اطفالنا على تامل القران وتدبر القران وفهم القران وعمق معاني القران الاولاد دول يطلعوا علماء دماغه و ولو لو لو ينفع يعني لو ينفع ان انا المره الجايه اجيب لكم نماذج من علماء المسلمين والعقول الفذه لما لما تقرا لما تقرا لعالم من العلماء و- وتامله في اختراع الساعه من علماء المسلمين لما اخترع الساعه دي اخترعها ازاي سبحان الله العظيم لما تتامل لما تنظر او تعرف نظريه علماء المسلمين في مسائل عجيبه جدا عندي نماذج مبهره الذي فجر فيهم هذه الابهارات القرآن تأملهم للقرآن كتاب عظيم لذلك لذلك قال ربي جل جلاله وهو أصدق القائلين جل جلاله وهو العظيم العليم سبحانه وإنه لكتاب عزيز عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا القرآن كتاب عزيز الشاهد أن الظفر بثمرة الفكرة بثلاثة أشياء بكسر الأمل والتأمل في القرآن والتخلص من سموم القلب الخمسة خمس حاجات هي سم القلب فضول المخالطة وفضول الأكل وفضول النوم والتعلق بالخلق وركوب بحر التمني احنا بنقول كلام يا جماعة بنشرح منزلة كانت عايز كل نقطة من دول 3 4 5 6 7 8 9 10 12 حلقة ولعله يأتي فيما بعد بس هنقولها عشان لو مت يبقى ايه عدت منزلة التذكر التخلص من سموم القلب الخمسة للقلب خمسة سموم ضارة تقتله تقتل القلب تميت القلب أول حاجة الاختلاط بالبشر آه كانت خطبة الجمعة اللي فاتت أول كلمة في الخطبة كانت إيه؟ هل من سبيل للسلامة من أذى الخلق يا ترى حد يعرف لنا سكة ولا سبيل ولا خطة ولا طريقة إن الإنسان يعيش مع الناس في أمان وسلام محدش يأذيه ولا يأذي حد ممكن قلنا ان هذا مستحيل لن يسلم احد من اذى الخلق قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه ربنا بيديهم الفلوس ويديهم الصحه ويخليهم يشوفوا ويفكروا وينطقوا ويسمعوا ويتحركوا ويقولوا ربنا ولد ولد هذا الكلام سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية لله فالشاهد أن هؤلاء الناس مؤذون كل الناس حتى أحبابك واقرب الناس اليك وانفع الناس لك تجده يؤذيك احيانا بقصد وبغير قصد هذا الاذى كيف السلامه منه قلنا الرحمه الخطبه دي هتيجي الجمعه الجايه ان شاء الله يا مسهل ان شاء الله بس كلمه يا مسهل ما بتجيبش نتيجه دي بس بنقول ايه السلامة ان ترحم هؤلاء الخلق ازاي يرحمهم بثلاث حاجات اول حاجة ان تعلم ان هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون باقدارهم الناس دي ما بتتصرفش من دماغها ده اللي بيحركهم والله خلقكم وما تعملون فالله خالق افعال العباد اثنين ان ترحمهم لتنال رحمه الله الراحمون يرحمهم الرحمن من ي... من لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء كل ده كلام سيدنا النبي فارحم الناس ربنا يرحمك ارحم حماقاتهم ارحم اخطاءهم ارحم خطاياهم ارحم تصرفاتهم ارحم غباءهم هم كثيرون في هذا العالم الاغبياء فلذلك هؤلاء الاغبياء يعني قول مسكين غلبان والله هو مش فاهم مش قصده هو لو بيفهم ما كانش يعمل كده ما كانش يقول عليا كده ما كانش يعمل كده هو لو بيفهم بس المشكله المصيبه انه ما بيفهمش غبي هنعمل ايه مش سيدنا النبي صلي عليه قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون مش فاهمين مش فاهمين هي دي المشكله فالشاهد ايه رحمه الخلق نمره واحد ان تعلم ان افعالهم مخلوقه اثنين ان ترحمهم لكي ترحم ثلاثه ان تنشغل بصفات الله وافعاله عن افعال البشر وصفاتهم وضربنا مثال بسيط بقصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وبقصة سيدنا يوسف لما جم إخواته وسجدوا له سبحان الله العظيم قصة عجيبة جدا موقف في منتهى العجب أنا لا ينقضي عجبي منه سيدنا يوسف واحنا خلينا نتصور مع بعض كده آه، ان سيدنا يوسف قاعد على كرسي المملكه وفوجئ ان ابوه وامه 11 اخ داخلين واول ما شافوه راحوا ساجدين فرفع ابوه وامه على العرش ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي وأنا دايما يا عمنا الشيخ بقول لك عشان تفهم الموقف حط نفسك داخل الموقف يعني لو أنا إخواتي ال11 دول وكلهم اكبر مني شالوني وانا طفل صغير كده ورموني ببير وانا بصرخ جوه البير انتوا بتعملوا ايه سبحان الله العظيم لما القوه في الجب ربنا بيقول ايه جل جلال الله هو انا شاهدتكم قبل كده ان ربنا كريم ها أكرم الأكرمين وأجود الأجودين الله ربي كريم تشهد أن ربنا كريم اشهد قول أشهد أشهد أن ربي كريم وانت تشهدي أن ربنا كريم اشهدي قولي انطقي قولي أشهد أن الله كريم طب اشهد انت وهي بحق بحق يعني ايه يعني قول انا اشهد ان الله كريم لان في موقف كذا اكرمني بكذا وكذا ستعجز عن الحصر اشهد ان الله كريم شهادة ان ربنا كريم جل جلاله سبحانه وتعالى خلي بالك معايا انه لما رموه في البير كان طفل عنده 9 10 12 سنة غلام صغير ربنا يقول ايه سبحانه وتعالى الكريم واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا لا اله الا الله ده اللي احنا بنسميه اللطف الخفي ان تقع المصيبه وينزل على القلب برد السكينة والطمأنينة ساعة ما رموه في البير ربنا أوحى إليه بكرة تفكرهم فسبحان الله العظيم سيدنا يوسف قاعد على الكرسي المملكة ودول ساجدين في الأرض كده وهو بيبص لهم لو أنت تقول لهم إيه؟ ها؟ لا وبعد كده ناله أذاهم لما قصة الصواع قالوا إن يسرق فقد سرق له أخ له من قبل القصة إن هم كانوا دول من أم وكان سيدنا يوسف سيدنا بنيامين من أم تانية فقالوا هي العيلة دي حرامية هم كده كان له أخ كبير من أكبر منه كان- كان حرامي برضه فأسرها يوسف في نفسه جرحته دي يجرحك قوي ان حد يتكلم عليك بالباطل وهو مش فاهم يعني سبحان الله العظيم قصة سرقة سيدنا يوسف ان كانت خالته عندها صنم بتعبده فخد الصنم ودفنه في الارض عشان ما تعبدش الصنم دعوة للتوحيد تغيير منكر فقالوا ده حرامي سرق الصنم وكان طفل س- ست سنين الشاهد ايه لو انت رموك في البير وانت صغير يا باشا لو انت يا ست الكل رموك في البير وانت صغير وجم قالوا عليك حرامي قدام الدنيا كلها وبعد كده لقيتهم ساجدين قدامك تقول لهم ايه شوف سيدنا يوسف قال ايه وقد احسن بي اذ اخرجني من الجب من السجن سبحان الله العظيم هم اخواته دول كانوا يعرفوا ان كان في السجن ما كانوش يعرفوا حاجه ولا عمرهم سمعوا عن السجن ده هم شافوه بس وزير طب هو بيجيب لهم السيره دي ليه عشان ما يشعروش بالإهانة بالإهانة والضعة وإنما يشعروا إنه كان في السجن وطلع وسيدنا يوسف ما قال لهمش وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر لما رميتوني ومشيتوا لأن كان هيبقى فيها توبيخ وتعريض بهم فقال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو مش انا اللي لميتكم من الصحراء وجبتكم تسكنوا القصور لا الله احسن بي اذ اخرجني من السجن وقبل ما يقول لهم جاء بكم قال لهم اخرجني من السجن عشان ما يبقاش فيها اي كلمه جارحه وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ذكر نفسه قبله الشيطان ضحك علي انا وهم الشيطان مكر بيا وبيهم الشيطان فتني وفتنهم سبحان الله العظيم تأمل الموقف ده اللي خلى سيدنا يوسف لا يوبخهم ولا يؤذيهم بكلام ولا يعرض عليهم بعتاب انه نظر الى احسان الله وقد احسن بي سبحان الله العظيم في قصه قابيل وهابيل لما اراد قابيل قتل هابيل قابيل قال له ايه هابيل قال له ايه قال له اني اريد ان تبوء باثمي واثمك هو انت يا هابيل قربت قربان وتقبل منك ايه اثمك التاني حاقد حاسد يريد ان يقتلك له اسم لكن انت اسمك ايه وقدم باسمي سبحان الله العظيم لما يبقى الانسان بيخاف من ربنا بيخاف من ربنا بتذكر صفات ربنا ملوش مش هي مش هينظر الى الخلق مش هينشغل بالخلق هيرحم الخلق عشان كده قلنا علامة اللي يخاف من ربنا أن يأمنه الناس قال له إيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أنا بخاف من ربنا فاطمن قوي مش هقتلك لذلك تجد الناس اللي بيؤذوك اذا كنت بتخاف من ربنا مطمنين قوي انك انت لا هترفع عليه قضيه ولا هتطالب بتعويض مطمن لانه هو عارف ان انت بتخاف من ربنا فلذلك يبقى انت في هذه الحاله كل مرادك ان تطلب من الله ان ينتصر لك او أن تنشغل بالله عن أذى الخلق هو احنا ايه اللي ودانا الحتة اللي هناك دي آه اللي ودانا فيها آفات الاختلاط بالبشر الخلطة مع الخلق قال حبيبي وسيدي سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات يتتبع بهن شغف الجبال يفر بدينه من الفتن ولكني أعتقد أنه ما زال ليس هذا الزمان الشرع لا يأذن استأذنوا رسول الله في الترهب فلم يأذن استأذنوا رسول الله في الاختصاء فلم يأذن إن المعاناة التي يعيشها المسلم من جراء دعوته للناس والإحسان إليهم قد تكون في بعض الأحيان مطلبا شرعيا معاناة كأن الإسلام يقول لك وهذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن تعتزلهم ولا تصبر على أذاهم سموم القلب خمسة أولها مخالطة البشر انك تقابل الشلة دي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة كل يوم تتعامل مع عشرة خمستاشر عشرين واحد قلبك يتقتل قتل لأن أنفاس الناس دخان يسوت القلب فلذلك حجم علاقاتك حجم معارفك حجم ارتباطاتك حجم اتصالاتك كنت لسه بقول النهارده الواحد انا كل ما اشوفك الاقيك بتتكلم في التليفون ربنا يكفيك شر لسانك يا ابني كلام كتير واختلاط كتير ودوشه كتير حوالينا يا رب نجينا يا رب يا رب عافنا يا رب يا رب الطف بنا يا رب يا رب اصرف عنا يا رب يا رب ادفع عنا يا رب يا رب اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته